بل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله هذا خلق الله عجائب وطرائف و... آه، وأخبار وأسرار هذا خلق الله آه، يتحدث الخلق عن خالقه خلق الله ينبئ بأسرار وضعها الله فيه في تكوينه في أخلاقه في تصرفاته لكنها كلها أسرار كل ما نعرف شيء من خلق الله عز وجل بنعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى دي كلها آيات قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق علشان كده كل بقعة من الأرض فيها آيات وله, كل وله في كل شيء آيات تدل على أنه الواحد في الجبال في البحار في الأنهار في الأشجار في الثمار في البحر سمك في الماء وطير في الهواء وكل مخلوق من هذه المخلوقات فيه أعاجيب وفيه غرائب وفيه طرائف وفيه آيات يقال في علم الأحياء الغابات و... والغابات المفتوحة بالذات ان افريقيا هي مخزن آه، مخزن الغابات في الدنيا افريقيا فيها اماكن كبيره لم تسكن بعد اماكن واسعه مفتوحه فيها كل شيء فيها اسود وفيها فهود وفيها نمور وفيها صقور وفيها نسور وفيها زرافات وفيها وسبحان الله أقوى حيوانات على وجه الأرض موجودة في إفريقيا الفيل الإفريقي هو أكبر حجما من غيره الزرافة في إفريقيا أطول من غيرها لأنهم متعودين على الحياة الشديدة القاسية فخلقهم الله عز وجل بأحجام وبطبائع تتحمل هذه الطبيعة في إفريقيا إحنا هنعيش الليلة دي في غابات افريقيا هنشوف ايه اللي فيها ايه اللي, إيه اللي جواها ايه الحيوانات اللي موجوده ازاي اساسا بيتصرفوا وكذلك هنشوف اشياء من عجيب الخلق لا تاتي الا بايه الا بالتتبع وحسن النظر الا بالتركيز والتفرغ لمعرفه حكمه الله سبحانه وتعالى او بعض حكمه من حكمه الله سبحانه وتعالى في هذه الامور تعالوا معانا نشوف افريقيا فيها ايه ونشوف الاعاجيب هنشوف هنشوف طائر اسمه ابو مركوب وليه سموه ابو مركوب هنشوف الزرافات وطريقه تعاملها مع بعضها وتنافسها على الحياه مين فيهم هيبقى مسيطر هنشوف الافيال وهنشوف الغزلان وهنشوف فسبحان الله العظيم تعالوا نشوف و... و... نستمتع معا بخلق الله سبحانه وتعالى ونسبح الله عز وجل تفضلوا معي هنا مثلا نشوف حضراتكم الزرافات بتتشاجر مع بعضها وهنا طبعا الحيتان وهنا القرود وهنا طائر السرد وهنا قرد الجلاده الشلالات الغابات وهنا مرتفعات الجبال والمنحدرات وهنا الجبال الصخرية افريقيا هي مخزن مخزن للأحياء فيها صحاري وفيها غابات وفيها أنهار وفيها وحولها محيطات طبعا شوفوا حضراتكم المشهد وهنا طبعا الليزرد وهنا النمور وده طائر ابو مركوب ودي الغوريلات الافريقيه وده الافيال وهنا طبعا النمل وهنا ال- السحالي سحالي عجيبه وغريبه كل ده في افريقيا كل ده في افريقيا تعالوا نشوف بقى من البدايه إيه- هنبدا منين هنا زي ما حضراتكم شايفين كده دي سهول واوديه موجوده في افريقيا صخور وجبال دي طبعا مليئه بالمعادن الجبال دي لما المطر بينزل ياخد المعادن اللي موجوده في في الجبال والصخور آه، ي- ينزل بها على الاراضي فتصبح خصبه بامر ربها شوفوا هنا مثلا ال- الفهد المرقط وكذلك الحيوان الميركاتو ده اسمه الميركاتو شوفوا عيون المفترسين كيف هي ده نمر شوف اول ما شافوه جري على طول وحيوان الميركاتو ده بينبه غيره على وجود ال- ال- المفترس الشرس اللي موجود متربص بكل الحيوانات دهي فشوفوا حضراتكم اول ما غزال آه، شافه على طول هنا ده ال- السنجاب ف- فشوفوا سهول وأودية و... ولكن فيها أخبار وأسرار كثيرة هنشوف الليلة دي بعض الأخبار والأسرار اللي موجودة في إفريقيا فشوفوا هنا حضراتكم دي الحيوانات الحيوانات ال- الطيبة اللطيفة الأليفة وهنا طبعا الشرس المفترس ده ده, ده النعام اهو بيشربوا بالطريقه دي شوفوا الفيل ارتفاعه حجمه ضخم فعلا شوفوا حجمه ازاي ضخم جدا شوفوا هنا الغزلان بجواره اقزام وهتشوفوا برضو لما يقف بجواره الحمار المخطط هيكون جنبه حجمه قد ايه وكذلك كذلك الزرافه الزرافه بيوصل طولها الى آه، ست أمتار وتسع أمتار أيضا يعني تسع أمتار دي تصل إلى طوا- تل- ثلاث طوابق من ال- من ال- من السكن هنا طبعا آه، هم فاضيين الخرتيت والأسود آه، اللي هم بيعملوه ده لعب ما هواش صيد وافتراس هم فاضيين فبيجروا بقى ورا بعض الاسود تروح تضايقه هو يجري وراها يخوفها يعني ده آه، لما بيبقوا فارغين بيعملوا كده م- فاضيين ما فيش وراهم حاجه بيعملوا ال- اللعب ده هنا بقى جزء من حياه افريقيا ال- آه، الخفيه اللي هي حياه الخرتيت حياه الخرتيت ليلا شوفوا الليل آه، سدى آه، ظلامه شوفوا بقى شوفوا شوفوا الزرافه حجمها ضخم فعلا والزرافه ارجلها الاماميتين اطول من الخلفيتين عشان كده لما بتيجي تشرب لابد انها تفتح رجليها آه، حتى تستطيع ايصال الماء من آه، النهر الى آه، الى معدتها هنا دي عائلة من عائلات ال- ال- ال- الخرتيت وحيد القرن ده هو. بيعملوا ايه هنا بيتعرفوا على بعض هنا ده خرتيت صغير اللي هو آه، آه، حجمه صغير ده رايح لذكر اخر من ذكور الخرتيت بيشمه كده وبيتعرف عليه آه، ب- آه، هو في يوم من الايام هيبقى زيه اهو شوفوا اهو بيبقى بي بيتعرف عليه كما لو كان بياخد منه خبرة الإحساس ورد الفعل و والتعامل مع الآخرين شيء عجيب هو الخرتيت الصغير ده مع أمه والمفروض ان ده موسم التزاوج وبيحصل اساسا تكوين العائلات والاطفال بي- بي- بيبقوا بيحصل الحمل فيهم في هذه الايام لكن شوفوا حضراتكم حتى الحيوانات لما بتلاقي آه، مخلوق زيها بتحاول تستفيد منه هنا الكلام ده كله ليلا حيث لا يرى احد شيئا هنا الخراتيت بتجتمع وبيتفقوا كده مع بعضهم على حياة قادمة بي- بي- بيحاولوا كده يتعرفوا على بعض دي طريقة التعارف يشموا بعضهم وبعدين ي- يلعبوا مع بعضهم كده آه، لعب خشن شوية ده ذكر وأنثى وفي الخلف ذكر آه، قرون الغزلان آه، تعلقت بقرنه شوفوا مش عارف يتخلص منها سبحان الله هو شغل بقى بالقرن اللي متعلق في في في في, في رأسه وواحد آخر عايز يعيش حياة الزوجية آه، وبيبدأ يختار زوجته بيظل الأمر في التعارف ودي مع ابنها لحد ما الزوج بينام وبتعرف ان هو آه، آه، مش اهل ليها انها انه يتزوجها تستنى اما ينام عشان ما يزعجهاش وراحت واخده ابنها وماشيه يعني حتى دول عندهم عندهم حكمه في التعامل مع الظروف اللي هي خارجه عن ارادتهم آه، ما- مشهد اخر من مشاهد آه، سهول افريقيا شوفوا المطر اول ما يجي المطر ده معناه ان الحيوانات دي تكثر آه، غزال المسك وال- و- و- و- وغزال آه، آه، وكذلك ال- الابقار وحيوان النو والحمار المخطط و- وكل الحيوانات تبقى مبسوطه جدا بهذا المطر شوفوا منتظرين ازاي شوف مطر نازل ده معناه ان خير ونماء وغذاء مع الماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هنا طبعا وقت سعيد وعيش رغيد آه، هنا طبعا شايفين هم الفراشات آه، هيبدأوا بقى يفرحوا ويمرحوا وياكلوا ويشربوا ويتبسطوا شوفوا خلاص هنا بقى ده بقى موسم الربيع بالنسبة لهم شوفوا الغزال بيقفز و ومبسوط هو شوفوا آه، بيقفز ومبسوط وفرحان آه، شوفوا المشهد سبحان الخالق شوفوا آه، قد ايه قفزته قفزه واحده بتصل الى آه، ثلاثه امتار ارتفاع شوفوا المشهد قد ايه آه، جميل وقد ايه لطيف مخلوق ظريف الحقيقه شو ده لعبهم يعني شوفوا هم بيلعبوا ازاي مبسوطين فرحانين بياكلوا بيشربوا يمرحوا يفرحوا و آه، قفزاتها الحقيقة بتعبر عن سعادة وانشراح و سبحان الخالق سبحان الخالق ومن الغزلان دي اللي عندما يأكل يقف على قدميه الخلفيتين هنا بقى طبعا مرح جماعي كله بيقفز وكله دي دي قفزات السعادة هم مش بيجروا ده هم بيتريضوا الغزلان عندها قانون وهو ان الرشاقة مقدمة على كل شيء حتى لو كلوا وشربوا ولقوا نفسهم وزنهم تقل آه، بي- بي- بيفضلوا يجروا ويقفزوا علشان جسمهم يرجع تاني رشيق زي ما كان ويبقى خفيف وظريف زي ما كانوا معتادين هنا بقى هنشوف مشهد تاني خالص من المشاهد فعلا المؤثرة آه، شكلا وموضوعا في أودية افريقيا البعيده آه، بيحصل ان بيبقى فيه موسم جفاف مبدئي يعني ايه يعني يا دوب بيكون آه، شويه اشجار كده خفيفه موجوده داخل الوادي والطعام قليل وكذلك القطعان قليله فبيبدا يحصل ان كل واحد فيهم من الزرافات بيلاقي شجره هم طبعا متخصصين آه، اشجار عاليه لان هم بيقدروا ياكلوا مباشره منها عشان طول اعناقهم وطول احجامهم لكن المشكله ان ده موسم التزاوج ايضا وفي الحيوانات آه، ال- موسم التزاوج هذا معناه ان ال- معناه شجار الذكور تتشاجر مع بعضها البعض ويبداوا يبداوا يتخانقوا وكل واحد فيهم لازم يثبت ان هو الاشجر الاشجر بايه الاشجر بكل حاجه يعني الاكل والمكان والاناث هيتزوج ويعيش وهكذا هنا في ده صاحب المكان الاول وهو زراف آه، ذكر زراف كبير في السن عجوز و- وبياكل مره واحده لقى دخيل آه، غريب وهو ز- ذكر اخر شاب صغير في السن والاناث منتظره تشوف مين اللي هيغلب ومين اللي هيكسب علشان هم يكونوا ملكه هم منتظرات فيجي بقى الغريب ده المريب اهو ضيف غير مرحب به ضيف غريب مريب داخل وعايز ما- مش بقى عايز ياكل و- وتنتهي المسألة لا ده هو لازم ياخد كل حاجة واللي بيخسر يخسر كل حاجة يخسر الأرض ويخسر الشجر ويخسر الأكل ويخسر كذلك زوجاته مفيش حل غير غير غير إن التشاجر هم بيتشاجروا ازاي بيضربوا بعض في التشاجر ده بقرنيهما شايفين القرون قرون ال- الزرافة اللي موجودة في الأعلى دي بيضربوا بعض بيها وبيستخدم عنقه زي المدفع كده يضربوا بعض بيها ده يضرب وده يضرب وده آه، آه، يتنمر وده آه، يهاجم والتاني يدافع وهكذا هم بي هم بيركزوا على ايه ان ال- العنق يضرب في الاماكن المؤثره زي الظهر وزي الخلفيه وزي القدمين ده يضرب من الناحيه دي وده يضرب من الناحيه دي شوفوا الشاب مغرور بنفسه جدا اللي هو دخيل اللي ده جاي ياخد آه، م- الملك الاول لهذا الزراف العجوز مفكر انه بقوته هيقدر يسيطر عليه وان هيقدر شوفوا فالعجوز هو مع- صاحب الملك وكمان عنده خبرة فبيضرب بطريقة ذكية شوفوا هنا ال- الشاب اللي هو على اليمين ده بيضرب بقسوة وضرباته فعلا مؤثرة شوفوا حضراتكم ضرب العجوز وفي ظهره وشوفوا وقعه ازاي وهيقول بقى خلاص ده هو آه، ده وقته ولى واموره انتهت آه، فهو عايز بقى يجهز عليه يضربه ضربه واحده في راسه او في عنقه ي- يقضي عليه بيها وتنتهي كل المساله ويبدا هو بقى يستقبل الحياه آه، السعيده الرغيده لكن آه، العجوز له رأي آخر بصوا هنا الشاب الصغير ده اللي على اليمين ده اهو عايز يضربه ضربة قاسية في عنقه وفي رأسه بصوا هو الكبير هيعمل ايه سيتفاداها كده وهو اللي هيضربه ضربة قاسية اهو في ظهره سبحان الله العظيم وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ضربوا ضربة آه، قاسية جدا فأوقعه أرضا وآلمه وهزم وهزمه أهو شوفوا حضراتكم بدل ما الشاب الصغير ده كان بيجهز نفسه آه، ساعات يجني الإنسان على حماقته بحماقته على نفسه يجني الإنسان على نفسه بحماقته ف ال- الحمق أعيا الأطباء هو شاب معجب بنفسه أحمق عايز يضرب وعايز ي- يسيطر وإذ به يفاجأ بأنه أصبح هو الضحية وجنت على نفسها مراكش كما يقولون هنا ده العجوز رجع تاني لحاله وماله بس طبعا بعد آلام وبعد ضرب وبعد آه، بس دافع عن نفسه هو يعني شوفوا هنا هيروح بقى عشان ياكل وعلشان يعوض بعض ال- الخسائر ال- ال- اللي جسمه خسرها في هذه المعركة وبعد الجفاف يجي الماء ويأتي النماء ويأتي كذلك الغذاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد ما كانوا كلهم بيعانوا من قلة ال- المياه ومفيش مياه للشرب وكذلك الزرع بدأ يجف لا الموضوع بدأ يتحسن وبدأ ي- يبقى كويس و فشوفوا بقى حضراتكم هنا فعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا شوفوا بقى ذكر الزراف اللي هو كان آه، حزين ومتألم ومهدد دلوقتي بقى فيه مياه وبقى فيه زرع وأحد زوجاته جاية كده تشاركه هو طبعا طيب وح- وحنين هياخد الفرع كده فرع الشجرة وينزله لها عشان تاكل آه، شوفوا من باب برضو ان هو يبقى, يبقى وهي طبعا طيبة ولطيفة جاية تشاركه كده جنبه آه، وسبحان الله العظيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أهي دي حيوانات مع بعضها البعض ولكن آه، بين غمضة عين وانتباهتها آه، يغير الله عز وجل من حال إلى حال هنا بقى في آه، مشهد آخر أيضا من إفريقيا في جمهورية الكونجو شوفوا حضراتكم هنا الغابات على على سواحل المحيطات يعني غابات آه، غابات آه، جميلة لكن فيها آيات كثيرة احنا مش واخدين بالنا منها هنا ده آه، هنا ده الجاموس ال- آه، البري وهنا الفيلة وهنا الخنازير طبعا أيضا آه، الخنازير البرية مشاهد جميلة وطيبة ولطيفة ولكن هنكملها المرة الجاية إن شاء الله شفتوا حضراتكم هنا في مخزن العالم في ال- الأحياء والحيوانات والغابات آه، فيها أعاجيب وفيها غرائب وطرائف فيها ال- ال- الصبر على البلاء وفيها العداء بين أشقياء وسعداء ومنها فائز وخاسر ومنها طيب وشرير ومنها آه، حيوان مفترس وآخر مفترس ومنها واحد بياكل ويشرب ويتبسط ويتنطط وي... هي كده الحياة كده الحياة هكذا الحياة الحياة فيها طيب وشرير وفيها شخص مرح وشخص كئيب وفيها عسر وفيها يسر وفيها خير وفيها شر وهكذا الأمور تسير علشان كده الحياة تجري بما فيها ويؤجر الصالحون ويؤذر ال- المفسدون عيش حياتك كما هي عيش حياتك كما هي تأكل حلالا وتلبس حلالا وتعيش حلالا آه، وإن أصبت فاصبر وإن أنعم عليك فاشكر و- تكون سعيدا في الدنيا والآخرة واجتنب الفتن زي ما شفت كده الشجار حتى بين الحيوانات القوي فيها بيأكل الضعيف آه، آه، وال- والشرير فيها بيأكل الطيب فأنت إذا ابتليت بمثل هذا فادعوا الله تعالى يمكن هم عندهم أسلحة إن هم إن هم يدافعوا عن نفسهم وإن هم ده, ده قانون الحيوانات لكن أنت كراجل مسلم وكإنسان مؤمن أنت المفروض أساسا يبقى عندك سلاح آخر وهو الدعاء وهو الرجاء لو لو لو عوديت بظالم فقل اللهم اكفنيه بما شئت آه، لو لو لو ابتليت بمن آه، يؤذيك قل حسبي الله ونعم الوكيل واصبر فإن العاقبة للمتقين إن شاء الله تعالى لنا آه، لقاء آخر قادم مع آه، خزائن إفريقيا لعالم الأحياء ونلتقي على خير في المرة القادمة أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل